مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات أعد خصيصا لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية في مصر حيث يضم نخبة من كبار الأطباء في مصر والشرق الأوسط خدمات طبية حديثة في جميع التخصصات العيادات الخارجية الاستقبال والطوارئ قسم الأشعة المعامل بنك الدم الأقسام الداخلية والإقامات غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات ويضم المستشفى وحدات تجميل الأسنان وحدات أطفال الأنابيب والحقن المجهري وحدات العلاج الطبيعي والتأهيل وحدات الأطفال وحديث الولادة مستشفى الجزيرة خدمات طبية عالمية متميزة بأسعار مناسبة مستشفى الجزيرة مستشفى الجزيرة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة النهاردة معانا حلقة إن شاء الله مميزة جدا في المراجعة بالنسبة لطلبة تانية ثانوي آه الامتحانات خلاص على الأبواب بالنسبة لطلبة الترم ط- تانية ثانوي عام أو تانية ثانوي أزهري وبرضه بيتابعوا معانا طلاب الثانوية العامة نفس المنهج من الباب الأول للباب الخامس الامتحان هيجي ازاي عباره عن ايه امتحان عندنا مجموعه اسئله المفروض بيبقى خمس اسئله لطلبه الثانيه الثانوي بتختار اربع اسئله عندي الامتحان فيه كل انواع الاسئله اللي اتدربتوا عليها طول السنه هنحاول النهارده نتعرف على اهم الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات ونجاوبها ازاي عندي مجموعه اسئله السؤال الاول اللي متوقع دايما عندنا اللي هو علماء العلماء اللي فادوا علم الكيمياء معانا في منهجنا عندي ثلاث علماء من اهم العلماء اللي دايما بيتكرروا في الامتحانات هابر سولفاي ايه كمان ايوه العالم الاساسي اللي حضر معانا النشادر اللي قلنا فيه الصناعه هابر والعالم سولفاي والعالم ديفي اهم ثلاث علماء في الباب الرابع الباب الاول فيه مجموعه كبيره جدا من العلماء عندي العالم شرودنجر تعالوا ناخده مع بعض عشان وقتنا العالم شرودنجر عمل ايه المعادله الموجيه طبعا المعادله الم- الموجيه من دراستها قدرنا نستفيد بثلاث حاجات قدرنا نحدد مستويات الطاقه المتاحه قدرنا نحدد مستويات الطاقه اللي يحتمل ان ي- يزداد فيها احتمال تواجد الالكترون اللي احنا بنسميها دلوقتي الاوربيتال قدرنا نحدد كمان اعداد الكم الاربعه اللي اكتشف مستويات طاقه فرعيه كلنا عارفينه سامرفيلد كويس اللي اكتشف مستويات طاقه رئيسيه العالم بور اللي دخل فكره الكم اللي اسس معايا إيه فكره الاطياف الذريه اللي حلت لغز تركيب الذره يبقى انا قلت دلوقتي اول عالم شرودنجر معادله موجيه شفنا عالم تاني بور دخل فكره الكم وكمان عمل لي فكره الطيف الذري كمان العالم سامرفيلد اللي اكتشف مستويات ايه مستويات فرعيه الم- المعادله الموجيه كانت واحده من ضمن اسس نظريه حديثه لتركيب الذره في اساس تاني ليها اللي هو إيه؟ مبدا عدم التاكد في مبدا البناء التصاعدي مبدا عدم التاكد اللي عمله معانا العالم هايزنبرج اللي هو لو نفتكر عمل ايه هايزنبرج المعادله الموجيه لا يا استاذ ده وضع معانا مبدا اسمه مبدا عدم التاكد مبدا عدم التاكد مبدا الاحتمالات احتماليه تواجد الالكترون في نقطه معينه اللي هي استحاله تحديد مكان وموضع الالكترون في نفس الوقت العالم بريزاليوس عالم من ضمن العلماء المهمين جدا اللي قدر يقسم معانا في آه، منهجنا الفلزات واللافلزات لان في وقته اللي كان عايش فيه ما كانش معروف تركيب الذره الحديث يبقى بريزاليوس عمل ايه قسم العناصر الى فلزات ولافلزات لويس وكوسايل وضعوا نظريه تسمى ليها ثلاث اسامي نظريه الثمانيات اسمها نظريه الثمانيات اسمها النظريه الالكترونيه للتكافؤ اللي بتفسر الرابطه التساهميه اسمها على اسم العلماء نظريه لويس وكوسيل دي نظريه الثمانيات اللي احنا درسناها في الباب الثالث العالم هوند اللي ذكرته في اول حصه عمل ايه هوند وزع الالكترونات فرادي قبل ما يحصل الازدواج العالم هابر هابر حضر النشادر في الصناعه النشادر في الصناعه تحضيره نيتروجين مع هيدروجين فعل الاثنين في درجه حراره كام ايوه تمام يا شباب 500 وضغط كام 200 ضغط جو وكمان كان معاهم عامل حفاز حديد او عنصر المولبدينيوم اللي موجود معانا اللي هو عدده الذري 42 سولفاي حضر ايه الصودا الغسيل نفتكر طريقه سولفاي دي اساسيه في الامتحانات يعني مش ان احنا بنتوقع الامتحان ونقوله طبعا دي في علم الغيب مع ربنا سبحانه وتعالى لكن احنا بنقول الاسئله اللي بتتكرر معانا في الامتحان تجربه سولفاي تيجي دايما في امتحان الثانويه عامه بكذا طريقه تجربه سولفاي اللي هي نشادر مررت عليه ثاني اكسيد كربون في محلول ملح الطعام يعني ملح طعام وميه ونشادر وثاني اكسيد كربون بيطلع بيكربونات صوديوم مع كلوريد امونيوم بناخد بيكربونات الصوديوم نسخنها تسخين شديد يطلع معايا صودا الغسيل اللي ليها استخدامات كتيره عشان ما انساهاش استخداماتها ايه صودا الغسيل ازاله عسر الميه دي اول حاجه كمان صناعه ايه الورق صناعه ايه كمان النسيج صناعه الزجاج خدنا هيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم بيكشف عن اربع كاتيونات كاتيونات اللي بيكشف عنهم هيدروكسيد الصوديوم اثنين باب رابع واثنين باب خامس بيكشف عن كاتيون النحاس تجارب العام اللي اكيد امتحنتوها بيكشف عن كاتيون النحاس بيدي راسب لونه ايه حط صودا كاويه مع اي كاتيون من كاتيونات النحاس كبريتات نحاس كلوريد نحاس النحاس الثنائي بيدينا ايه راسب لونه ازرق سخنه يتحول الى راسب ايه اسود اكسيد النحاس في الاخر فاعل صودا كاويه مع الالومنيوم بيدينا راسب ابيض جيلاتيني يختفي بالزياده يقول لي كيف تميز بين هيد... آه... اي ملح من املاح النحاس مع الالومنيوم بضيف صودا كاويه مع النحاس يدي راسب ايوه تمام ازرق يسود بالتسخين مع الالومنيوم بيدي راسب لونه ابيض جيلاتيني بيختفي بالزياده واحد يسالني ليه بيختفي بالزياده لان بيتكون ماده قابله للذوبان تسمى ميتا الومينات صوديوم ميتا الومينات صوديوم ماده قابله لايه للذوبان كمان في بيكشف عن ايون الحديد الثنائي بيدينا راسب لونه اخضر باهت مع الثلاثي بيدي راسب لونه بني محمر من ضمن الاسئله اللي متوقعه باذن ربنا سبحانه وتعالى تحضير النشادر وتحضير حمض النيتريك لا اما حضر النشادر في المعمل لا اما حمض النيتريك هنشوفهم مع بعض بس الاول في سؤال معايا على السبوره كده هنشوفه مع بعض انا مجمع فيه مجموعه اسئله وهكمل كمان السؤال معاكم شوف السؤال كده بالراحه يقول لي عنصر بينتهي ب 4 s 1 العنصر ده انتهى ب 4 s 1 توزيعه الالكتروني 4 s 1 وضح الاتي هات لي العدد الذري حاضر عدد مستويات رئيسيه كام مستوى رئيسي باينه يا استاذيه اهي عدد مستويات رئيسيه كام 4 عدد مستويات فرعيه يبقى لازم اوزع الموقع في الجدول عدد تاكسد العنصر ده قد ايه اعرفه ازاي من المجموعه كمان ناتج تفاعل هذا العنصر بالاكسجين هزود عليه اسئله انا عشان اطلع العدد الذري انتهى توزيعه ب 4 s 2 يعني انتهى ب 4 s 1 4 s 1 مش 2 انتهى توزيعه ب 4 s 1 اوزع من الاول خالص 1 s 2 2 s 2 2 p 6 انا بملى مستويات اقل طاقه عشان اوصل ل 4 s 3 s 2 3 p كام 6 4 s بيقول لي 1 اعرف ازاي عدد الذري الالكترونات موجوده اهي 2 و2 4 و6 كده 10 12 18 19 ده عنصر البوتاسيوم عدده الذري كام 19 هو لازم احفظ العدد الذري للعنصر في عناصر لازم المجموعه الاولى لازم اكون حافظها المجموعه الاولى فيها ايه ليثيوم وبعد كده صوديوم بوتاسيوم ريبيديوم سيزيوم فعند الفرانسيوم لازم اعرف اعدادهم الذريه واحفظهم البوتاسيوم 19 عرفت العدد الذري عدد مستويات طاقه رئيسيه اهي اعلى رقم قدام s معاك اربع مستويات رئيسيه عدد مستويات طاقه فرعيه ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى أنا طلعت ست مستويات فرعية. طيب أنا عاوز أزود كمان الموقع في الجدول موجود فين؟ باين يا أستاذ الرقم ده انتهى هو بأربعة s واحد يبقى ده في الدورة الكام؟ في الدورة الرابعة والمجموعة الكام؟ والمجموعة رقم واحد اللي هي بقول عليها 1 A عرفت ازاي الرقم اللي قدام s ده رقم الدوره الرقم اللي فوق ده رقم ايه المجموعه طيب عدد تأكسد العنصر ده في المجموعة الأولى طالما موجود في المجموعة الأولى فين رقمها أهو قدامي يبقى عدد تأكسده موجب واحد طب أنا عندي أعداد التأكسد بالنسبة للمجموعات أوعى تنسى اللي أقوله ده المجموعة الأولى كلها موجب واحد المجموعة الثانية كلها موجب اثنين الثالثة موجب ثلاثة طب ما هو سهل أهي الأولى والثانية والثالثة نفس الرقم مجموعة أولى موجب واحد الثانية موجب اثنين الثالثة موجب ثلاثة طب الرابعة بقى لا دي عندها تسع حالات تأكسد بتبدأ من سالب أربعة لموجب أربعة الخمسة من سالب ثلاثة لموجب خمسة في سؤال علل اكتبه معايا علل لما يأتي بيتراوح أعداد تأكسد المجموعة الخمسة من سالب ثلاثة لموجب خمسة أقوله بطريقة تانية علل تتعدد حالات تأكسد عنصر النيتروجين ليه متعددة؟ لأنه الإجابة في منتهى البساطة أقول السؤالين تاني هم هم نفس الإجابة علل تتعدد عناصر المجموعة الخمسة A من سالب 3 الموجب 5 أو علل تعدد حالات تأكسد عنصر النيتروجين طب ما تيجي نجاوب هو من كام لكام؟ من سالب 3 الموجب 5 لأنه من الممكن أنه يكتسب حتى 3 إلكترون أو يفقد أو يشارك لغاية 5 إلكترون يعني عنده سالب 3 سالب 2 عندك أمثلة للنيتروجين في الباب الرابع سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 2 3 4 موجب 5 يعني عنده كام حالة تأكسد 9 المجموعة الأولى عدد تأكسدها موجب واحد عرفت أنا عدد تأكسد البوتاسيوم اللي معايا المجموعة الثانية موجب اثنين المجموعة الثالثة موجب ثلاثة الرابعة من سالب أربعة لموجب أربعة الخامسة من سالب ثلاثة لموجب خمسة طب الستة عرفتوا أكيد القاعدة اللي أنا بقولها ابدأ إيه أنا عاوز أوصل لثمانية يبقى من سالب اثنين لموجب ستة طب السبعة من سالب واحد لموجب سبعة طب مجموعة العناصر الخاملة تكافؤها صفر عدد تأكسدها صفر أرجع للسؤال قلنا العنصر ده انتهى ب 4 s 1 في الدورة رقم كام؟ أربعة في المجموعة 1A عدد تأكسده موجب واحد ما ناتج تفاعل هذا العنصر بالأكسجين؟ أنا أنا عندي المجموعة الأولى في كام عنصر ورا بعض؟ في ليثيوم في صوديوم في بوتاسيوم الليثيوم مع الأكسجين إدى الأكسيد العادي الصوديوم مع الأكسجين وسخن يديني فوق أكسيد البوتاسيوم خده مع أكسجين ده العنصر بتاعنا يدينا سوبر أكسيد البوتاسيوم اللي هو KO2 يبقى دلوقتي عدد تأكسد العنصر اللي موجود معايا كان موجب واحد موجود في المجموعة الأولى عرفت دلوقتي ناتج تفاعله مع عنصر الأكسجين اداني سوبر أكسيد البوتاسيوم أنا مش عاوز أنقل من السؤال ده السؤال ده بيلم لي الباب الأول والباب الثاني معاك عرفنا عدد الذري جبته ازاي العدد الذري وزعت طلع 19 ده عنصر البوتاسيوم عدد مستوياته الرئيسية أربعة المستويات الفرعية قلنا ستة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعدهم كده الموقع في الجدول عرفت رقم الدورة ورقم المجموعة عدد تأكسد العنصر طلع موجب واحد ناتج تفاعله مع الأكسجين سوبر أكسيد البوتاسيوم طيب ما ناتج تفاعل سوبر أكسيد البوتاسيوم مع ثاني أكسيد الكربون اه بيطلع ايه غاز الاكسجين انا بستخدم سوبر اكسيد البوتاسيوم في تنقية جو الغواصات والطيارات لانه بيبدل ثاني اكسيد الكربون بغاز الاكسجين اسال مجموعه اسئله على نفس العنصر اللي موجود معايا اللي هو عنصر البوتاسيوم موجود في المجموعة الأولى خلاص عدد تأكسدها كلها موجب واحد طب عامل مختزل ولا عامل مؤكسد ده عنصر من ضمن الأقلاء كل عناصر أقلاء عوامل مختزلة قوية ليه؟ نشطة كيميائية طب ونفرض نشطة جهد تأينها صغير نص قطرها كبير سهل تفقد الإلكترون سهل إيه؟ تفقد الإلكترون يعني سهلة الأكسدة طالما سهلة الأكسدة يبقى عامل مختزل قوي علل لما يأتي عناصر الأقلاء عوامل مختزلة قوية السبب كبر نص القطر صغر جهد التأين سهولة فقد الإلكترون سهلة الأكسدة فبالتالي بتعتبر عوامل مختزلة إيه قوية عنصر البوتاسيوم دوا اللي موجود معايا أنا طلبت مستويات رئيسية ومستويات فرعية عاوز أحسب عدد الأوربيتالات أنا بشوف 1 S في 2 2 S 2 أعيدها تاني 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 1 طب ال S ده بكام اوربيتال باوربيتال واحد والتاني اوربيتال واحد والبي 3 اوربيتال والاس واحد اوربيتال والبي 3 اوربيتال والاس واحد اوربيتال 1 و3 4 و4 8 9 10 يعني عنده 10 اوربيتالات مشغوله طب كم الكترون مفرد مفيش غير واحد بس لان 4 S المفروض يتشبع باثنين الكترون مفيش غير الكترون واحد يبقى عنده الكترون مفرد يسالني سؤال تاني العنصر ده اللي هو عنصر مين عنصر البوتاسيوم ممكن يسالني السؤال كيف يمكن الكشف عن كاتيون هذا العنصر في املاحه ايه ده اكشف عنه ازاي عرفناها كشف لهب بنزين كشف لهب بنزين مع البوتاسيوم يدي لون تمام يا شباب لون ايه بوتاسيوم بوتاسيوم بنفسجي فاتح طب لو كشفت عن الصوديوم بلهب بنزين اصفر ذهبي كشفت عن الليثيوم لون قرمزي البوتاسيوم اللي عنصر اللي معانا ده عباره عن ايه يدي لون اللون بتاعه لون ايه بنفسجي فاتح طب السيزيوم ازرق بنفسجي او بنفسجي غامق سؤال كان حلو جمع لي مجموعه اسئله جميله تعالوا نشوف سؤال تاني استاذ فين الباب الخامس فين الباب الرابع حالا هنقول الكلام ده ونحاول ان شاء الله بوقتنا نتعلم مجموعه اسئله من الاسئله اللي بتتكرر في الامتحانات عشان كده ايه آه نقدر نوصل لنتيجه سليمه نشوف كده سؤال من ضمن الأسئلة الثانية آه كيف نحصل على عاوز أطلع نشادر من كربيد الكالسيوم معايا اكتب معايا النشادر من كربيد الايه الكالسيوم تاني واحدة عاوز اطلع النيتروجين من حمض النيتريك ايه رأيكم نخليها بطريقتين نخليها بطريقتين يلا باب رابع معانا نشادر من كربيد كالسيوم كربيد الكالسيوم CaC2 هاخده مع عنصر النيتروجين هسخن بشرط لازم يكون قوس كهربي ليه عشان اوصل لدرجه حراره عاليه ما تقلش عن 3000 درجه مئويه اشمعنى لان النيتروجين جزيئه بيكون اكثر ثبات اللي فيه ثلاث روابط ايه تساهميه نيتروجين وكربيد كالسيوم بيدينا CaCN2 مركب يسمى سياناميد الكالسيوم زائد عنصر الكربون اتاكد معادله موزونه موزونه تمام ما فيهاش حاجه المركب ده اسمه ايه تاني تاني كده يا شباب قولوا معايا سياناميد الكالسيوم ده بيستخدم كسماد زراعي لانه بيدوب في الميه ويطلع غاز ايه نشادر انا مش عاوز اقول السؤال كيف نحصل على وخلصت كده لا عاوز اراجع معاك إيه إيه سياناميد الكالسيوم بنعمل بيه ايه اه سماد زراعي طب النيتروجين ليه استخدمت قوس كهربي عشان الرابطه بتاعته رابطه ايه عباره عن رابطه ثلاثيه طب انا هاخد سياناميد الكالسيوم لسه التفاعل CaCN2 سياناميد الكالسيوم دي لما اخدها معاك مع الميه ادوبها في الميه هيبتدي يدينا ايه CaCO3 كربونات كالسيوم زائد غاز النشادر اللي هو غاز الامونيا طبعا نيتروجين ذرتين هضرب في 2 3 في 2 يبقى هنا في 3 يبقى انا بدات بكربيد كالسيوم مع نيتروجين اداني مركب يسمى سياناميد كالسيوم مع كربون سياناميد كالسيوم مع ميه اداني غاز ايه في الاخر غاز نشادر غاز النشادر اللي هو الامونيا اللي هو مهم في الاسمده الزراعيه السؤال اللي بعده نيتروجين من حمض النيتريك ده انا ايه معقدها كده ابدا سهله بطريقتين منتهى البساطه خد لي حمض النيتريك وماله HNO3 سخنه ما تعملش حاجه غير كده ده اول واحده اسخنه هيتفكك بشرط ان الحراره تكون اعلى من 100 درجه هيديني ميه زائد ثاني اكسيد نيتروجين اللي انا عاوزه زائد عنصر الاكسجين أربعة هنا الاثنين انا بعمل ايه بوزن المعادله لازم تكتب المعادله متزنه الطريقه الاولى خدنا حمض النيتريك سخنته لدرجه حراره اعلى من 100 درجه اتفكك لميه وثاني اكسيد نيتروجين وغاز ايه الاكسجين طب ما تيجي نشوف طريقه ثانيه وماله ناخد نحاس مع HNO3 بشرط يكون ايه مركز ولو مخفف هينفع بس هكوم هكمل معادله تاني خلينا في معادله واحده لو مركز هيدينا ايه CuNO3 by 2 نترات نحاس زائد ميه زائد ايه ثاني اكسيد النيتروجين يبقى انا طلعت النيت... ثاني اكسيد النيتروجين بطريقتين من إيه حمض النيتريك حمض النيتريك سخنته اداني ميه وثاني اكسيد نيتروجين واكسجين نحاس وحمض نيتريك مركز اداني نترات نحاس وميه وثاني اكسيد نيتروجين تبقى يا استاذ بطريقتين ده انا ممكن اجيبهم باربعه تعال نفتكر كده انا عاوز دلوقتي هنا ده ثاني اكسيد النيتروجين كنت عاوز ثاني اكسيد النيتروجين مش النيتروجين اسف المفروض ثاني اكسيد النيتروجين من حمض النيتريك انا ممكن اجيبها باربع طرق مش بطريقه واحده طيب الطريقه الاولى خدت حمض النيتريك سخنت ميه ثاني اكسيد نيتروجين ده اللي كان مطلوب انا كنت كاتب نيتروجين لا الصح بتاعها ثاني اكسيد النيتروجين ده الصح ثاني اكسيد النيتروجين من حمض النيتريك سخنته طلع معايا ميه وثاني اكسيد نيتروجين واكسجين لو خدت نحاس مع حمض النيتريك المركز طلعت نترات نحاس ثنائيه وميه وثاني اكسيد نيتروجين طب في طريقه ثالثه اه خد الحديد مع حمض النيتريك المخفف يبتدي يديني ايه يديني نترات حديد ويديني كمان ايه اكسيد نيتريك اهم حاجه اكسيد النيتريك ده يطلع اخده افعله مع مين مع الاكسجين يديني ثاني اكسيد نيتروجين الطريقه الرابعه اللي بتقول عليها اخد نحاس مع حمض نيتريك مخفف يطلع NO افاعل NO مع الاكسجين يديني ثاني اكسيد نيتروجين يبقى السؤالين اللي عندي تاني نقولهم تاني صح كده مع بعض نشادر من كربيد كالسيوم كربيد كالسيوم مع نيتروجين وقوس كهربي سياناميد كالسيوم وكربون الثانيه سياناميد كالسيوم لسه المعادله الثانيه مع ميه اداني كربونات كالسيوم ونشادر كده طلعت النشادر من كربيد الكالسيوم السؤال اللي بعده عاوز ثاني اكسيد النيتروجين كانت مكتوبه النيتروجين اتفقنا بنعيدها تاني اهي كنت عاوز ثاني اكسيد النيتروجين من حمض النيتريك هاخد حمض النيتريك سخنتها ادتني ميه وثاني اكسيد نيتروجين واكسجين نحاس وحمض نيتريك مركز ادتني نترات نحاس مع ميه مع ثاني اكسيد نيتروجين بتجيني اسئله كتير على صعوبه الباب الخامس الباب الخامس سهل تحويلاته كتير اه انا ممكن اعمل لك مخطط دلوقتي يجمع لك تحويلات ايه تحويلات الحديد بس ما حدش يزعل مني ان هو صعب او يملى السبوره لا ده سهل جدا بس انا عاوزك تفهم انا هعمل ايه انا بقول عاوز احول اكسيد حديد ثنائي لثلاثي عاوز ثلاثي لثنائي طب اعمل ايه شوف معايا اللي انا اعملها وافهم الطريقه اللي انا اعملها لك دي هتسهل لك باذن الله الباب رقم خمسة آه الباب الخامس كله اساسا في البدايه استخدامات للعناصر الانتقاليه وخواص العناصر الانتقاليه من بارامغناطيسيه او دايمغناطيسيه او غيره بص معايا انا عندي FeO ده مين ده اكسيد حديد ثنائي لونه ايه اسود اكسيد حديد ثنائي اكسيد حديدوز معانا كمان Fe 2 O 3 اكسيد حديد ثلاثي لونه ايه احمر داكن معانا كمان Fe 3 O 4 اكسيد حديد مغناطيسي يبقى انا معايا اكسيد حديدوز ثنائي اكسيد حديديك ثلاثي اكسيد حديد ايه مغناطيسي لو انا خدت اكسيد الحديد الثنائي وعملت له اكسده يا شباب يديني الثلاثي هاكسده باكسده ذريه بنص O 2 تمام الثنائي يتاكسد يطلع معايا اكسيد الحديد الايه الثلاثي لو خدت المغناطيسي وعملت له اكسده برضو دي اكسده اهي اكسده برضو بنص O 2 ذره اكسجين هيدينا اكسيد حديد ثلاثي تاني كده بالراحه الثنائي يتاكسد لثلاثي والمغناطيسي يتاكسد لثلاثي الثلاثي صعب الاكسده في الظروف العاديه انه في حاله استقرار جميل طب الثلاثي ده مش هيتاكسد في الظروف العاديه يختزل بثلاث طرق ثلاثه ثلاث طرق مش طريقه واحده ثلاث طرق عندنا ازاي اكسيد الحديد الثلاثي لو انا اختزلته مع اول اكسيد الكربون بس بشرط الحراره اعلى من 700 درجه هرجع للفرن العالي هختزله عند 700 اداني عنصر الحديد اداني عنصر ايه يا شباب الحديد خد اكسيد حديد ثلاثي اختزله مع الهيدروجين عند درجة 400 درجة مئوية طلعت ايه الاكسيد الثنائي تاني كده اللي بتعمله ده يا استاذ سهل قوي اكسيد الحديد الثلاثي اختزلته ب CO عندي حرارة 700 اداني حديد خدته اختزلته عند 400 في وجود هيدروجين اداني اكسيد حديد ايه ثنائي ايه رايكم ناخد اكسيد حديد ثلاثي نختزله برضه بايه باول اكسيد كربون بس من 230 درجه مئويه الى 300 درجه مئويه جاب لي المغناطيسي ايه اللي انا عامله ده شوفوه تاني معايا بالراحه اكسيد حديد ثنائي هاكسده جبت ثلاثي مغناطيسي هاكسده جبت ثلاثي يبقى الاكسيد الثنائي والاعلى المغناطيسي طلعت منه الثلاثي الثلاثي صعب الاكسده في الظروف الطبيعيه عمال اقولها ظروف طبيعيه لانه في حاله استقرار لان d عنده ايه نص مكتمل يختزل اه بثلاث طرق مع CO عند حراره 700 اداني حديد مع 400 درجه في وجود هيدروجين اداني اكسيد حديد ثنائي مع CO من 230 ل 300 درجه جبت اكسيد ايه حديد مغناطيسي طب ما تيجي نسال كده سؤال تحويلات من من الشبكه اللي قدامي دي من اكسيد حديد مغناطيسي كيف نحصل على الحديد بص هعملها لك ازاي انا عندي اكسيد حديد مغناطيسي هاكسده جبت ثلاثي هاخد الثلاثي هختزله جبت الحديد طب اكسيد ثنائي ازاي اطلع منه اكسيد ح... ازاي اطلع منه حديد نفس الكلام هاكسده جبت ثلاثي اختزلته جبت حديد طب ما الحديد ده ليه تفاعلات كتيره لو خدته مع الكبريت وسخنت اداني FeS اداني كبريتيد الحديد الثنائيه ليه طلعوا الثنائي الكبريت مختزل لو خدت الحديد وسخنته مع الكلور كلور مؤكسد هيدينا اف اي سي ال 3 كلوريد حديد ايه ثلاثي نرجع نقول تحويلات تاني ابدا باكسيد حديد مغناطيسي كيف نحصل على كلوريد حديد ثلاثي اكسيد حديد مغناطيسي هاكسده جبت الثلاثي هختزل عند 700 حصلت على الحديد خده مع الكلور جبت كلوريد حديد ايه ثلاثي خد الحديد نفسه مع مين اعمل له عمليه اكسده الحديد نفسه هعمل له عمليه ايه دلوقتي اكسده هاكسده هاكسد الحديد حصلت على ايه اكسيد حديد ايه مغناطيسي يقول لي كيف نحصل على اكسيد حديد ثلاثي من الحديد هاكسده حصلت على اكسيد حديد مغناطيسي هاكسده رحت حاصل على ايه اكسيد حديد ايه ثلاثي خد الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف كل ده يا استاذ سهله قوي لو انت ركزت معايا كويس وانا بكتبها وبشرحها خطوه خطوه حديد مع حمض كبريتيك مخفف هيدي لك Fe SO4 زائد غاز الهيدروجين انا ممكن اعمل حاجات تاني كتير في الشكل بس انا مش عاوز تبقى صعبه معاكم عاوزها واحده واحده اكسيد حديد ثلاثي ازاي اطلع كبريتات حديد ثنائيه هاخد اكسيد حديد ثلاثي هختزله ب CO عند 700 حصلت على الحديد خده مع حمض الكبريتيك المخفف طلعت كبريتات حديد ثنائيه وهيدروجين ممكن نوصل كمان بت... ايه المخطط الاعلى من كده طيب احنا عندنا كمان السدرايت السدرايت رمزه ايه اكتبها لكم هنا عشان تبقى ظاهره معاكم اف اي سي او 3 ده يسمى السدرايت ده خام من ضمن خامات الحديد ازاي اطلع منه كلوريد حديد ثلاثي بص انا رحت فين السدرايت اطلع منه كلوريد حديد ثلاثي سهله خد السدرايت يسخنه اسخن جبت اكسيد حديد ايه ثنائي بعد ما سخنته هاكسده حصلت على اكسيد حديد ثلاثي هختزله ب CO حصلت على الحديد هديله كلور حصلت على كلوريد حديد ايه ثلاثي انا مش عاوز دي تبقى صعبه معانا انا عاوزها ناخدها كفكر صغير نقولها تاني بالراحه كده بالكلام انا عندي ثلاث اكاسيد اكسيد حديد ثنائي اكسيد حديد ثلاثي اكسيد حديد مغناطيسي اكسد الثنائي يتاكسد للثلاثي اكسد المغناطيسي يتاكسد لايه للثلاثي الثلاثي اكسده في الظروف الطبيعيه ما يتاكسدش لانه اكثر استقرار الثلاثي ما يتاكسدش ماشي يختزل ايوه يختزل يختزل كم طريقه ثلاثه بيعتمد على درجه الحراره نبدا من 230 ل 300 ادالك مغناطيسي 400 اداني اكسيد حديد ثنائي اعلى من 700 اداني ايه عنصر الحديد ابتدي تفرع بقى انت وطلع تفاعلات الايه الحديد طيب احنا انا لسه قايل في بدايه الحصه ان احنا ازاي نكشف عن كاتيونات الحديد الثنائيه والثلاثيه هستخدم مين صودا كاويا هيدروكسيد صوديوم او هيدروكسيد امونيوم طيب هيدروكسيد امونيوم ما يفكرناش بحاجه عاوز ارجع بعيد عن المعادلات يفكرنا بالباب الثالث هيدروكسيد امونيوم اسمه ايه محلول نشادر عنده كام رابطه في ثلاث انواع من الروابط رابطه ايونيه رابطه تناسقيه رابطه تساهميه ايه قطبيه يعني بيحتوي على ثلاث انواع من الروابط مع هيدروكسيد الامونيوم الروابط والتهجين اوعى تنسى درس التهجين ذاكره كويس قبل ما تروح الامتحان بتاعك تهجين عندي تهجين اس بي اس بي 2 اس بي 3 طيب تهجين sp غاز الاسيتيلين sp2 الايثيلين sp3 الميثان اوعى تنسى اشكالهم الميثان شكله ايه هرم رباعي الاوجه طيب بعد الميثان في عندنا ايه الايثيلين تهجينه ايه sp2 الشكل مثلث مستوي طيب sp الاسيتيلين شكله خط مستقيم زواياه 180 يقول لي علل اذكر السبب العلمي اسمع السؤال واكتبه كويس علل تهجين sp مع sp آه، تهجين sp في الاسيتيلين او تداخل sp مع sp الزوايا 180 ليه اربع كلمات بس عشان اقلل التنافر اقلل التنافر وازود استقرار المركب اه عشان تبقى ما بين الاوربيتالات المهجنه مسافات كافيه عشان اقلل عمليه الايه التنافر يبقى لتقليل التنافر وزياده الاستقرار طب الزوايا في الميثان 109 تم- ايه تز- 28 درجه في الأس... في الايثيلين 120 في الاسيتيلين قلنا كام 180 سبب الثلاثه ايه لتقليل التنافر وزياده الاستقرار تهجين اشكالهم زواياهم امثله لكل ايه م- آه، تهجين عندي من الامثله اللي موجوده روابط سيجما وروابط باي رابطه سيجما تداخل بالراس باي تداخل بايه بالجنب مين اقوى سيجما يبقى مين انشط باي تاني كده مين اقوى رابطه سيجما مين انشط رابطه باي اشمعنى لان باي دي تداخل بتاعها بالجنب فبتكون تداخل الالكترونات ضعيف في سهل قوي ان انا اكسرها سهل تتكسر من غير اي درجه حراره تخش في اي تفاعل كيميائي تشتغل وتديني مركبات كتير اي مركب يحتوي على روابط باي كتير لازم هذا المركب يكون نشط كيميائيا الميثان علل غاز الميثان خامل كيميائيا ايه او خامل نسبيا لان كل الروابط عنده من نوع ايه سيجما صعبه الكسر الايثيلين انشط من الميثان اه عشان عنده واحده باي سهله تتكسر الاسيتيلين انشط من الايثيلين ومن الميثان لان بيحتوي اتنين باي سهل اكسرهم عناصر ايه آه، آه، آه، الروابط اللي موجوده فيها بتكون ضعيفه سهل اكسرها اللي هي ايه الروابط باي الباب الثاني الباب الثاني طلبه كتير بتشتكي منه اسهل باب اه بجد اسهل باب بس ركز فيه كويس عندك نص القطر وجهد التأين نص القطر خاصية عكس جهد التأين والميل والسالبية تعالوا نشوفها كده في مخطط صغير ما فيهوش معادلات ما تخافوش نشوفه ونتعرف عليه ازاي افهم نص القطر بيزيد ازاي بيقل ازاي آه الاسئله بتاعته ممكن تبقى شكلها ايه لما نيجي نتكلم على نص القطر نص القطر هو نص المسافه ما بين مركزي ذرتين متماثلتين في جزيء ثنائي الذره نص القطر قدروا يقيسوه عن طريق الاشعه السينيه قدروا يقيسوا نص القطر كمان عن طريق ايه عن طريق حيود الالكترونات اللي هندرسها ان شاء الله ايه في الفيزياء لما نيجي نتكلم معاكم في الجدول الدوري ده جدول دوري كمثال يعني دي تعتبر دورة دي تعتبر مجموعة المجموعة الأولى لغاية المجموعة السابعة اتحرك في الدورة مع زيادة العدد الذري إيه اللي يحصل نص القطر بيقل نص القطر ايه السبب بتزيد قوة الجذب ازاي قال لي المستويات ثابتة بس العدد الذري داخل النواة عدد البروتونات بيزيد طب ما الالكترونات بره بتزيد بس المستويات ثابته ما بتتغيرش لزياده قوه جذب النواه بتزيد قوه جذب النواه فبيقل نص القطر طيب الجهد والميل والسالبيه الثلاثه عكس ايه نص القطر يبقى بيقل نص القطر يبقى بيزداد الجهد ويزداد الميل ويزداد السالبيه ايه السبب الاربعه سبب واحد اقول تاني بيقل نص القطر بيزيد الجهد بيزيد الميل بيزيد السالبيه في اتجاه الدوره مع زياده العدد الذري ده بسبب بسبب ايه زياده قوه جذب النواه اتحرك في المجموعه من فوق لتحت مع زياده العدد الذري بيزداد نص القطر خلاص انا عرفت انتوا هتقولوا ايه دلوقتي وبيقل ايه بيقل الجهد بيقل الميل وبيقل ايه كمان السالبيه الثلاثه دول بيقلوا وبيزيد مين نص القطر بيزيد نص القطر بيقل الجهد والميل والسالبيه بثلاث أسباب أساسية رقم واحد زيادة عدد مستويات الطاقة اتنين زيادة التنافر بين الإلكترونات تلاتة اللي بيحصل قوة جذب النواة بيقل تأثيرها بالنسبة للإلكترونات الأخيرة مش قادرة تجذب الإلكترونات في بعض الحالات الشاذة الميل الإلكتروني للفلور والكلور مين أكبر الفلور والكلور المجموعة السبعة الهالوجينات أولها فلور عدده الذري 9 كلور 17 بنزل تحت يزيد نص القطر بس ايه اللي بيحصل للميل المفروض يقل لا في حاله شاذه عندي في المجموعه السبعه دي الميل بالنسبه للفلور اصغر من الكلور المفروض يحصل العكس اكيد عارفين السبب بس هنقوله تاني علل يقل الميل الالكتروني في ذره الفلور عن الكلور السبب حجم ذره الفلور ايه اللي بيحصل لها صغير حجم ذره الفلور صغير والالكترون الجديد اللي جاي هيعاني من قوه تنافر مع الالكترونات الاصليه التسعه اللي حوالين النواه يبقى السؤال تاني علل لما ياتي بيقل ميل الكتروني بالنسبه لذره الفلور عن الكلور المفروض يحصل العكس بسبب ايه صغر نص قطر ذره الفلور والالكترون الجديد يعاني من قوه تنافر اساسيه اصليه مع الالكترونات التسعه الموجوده حوالين مين النواه طيب بالنسبة للأحماض الأكسجينية اللي معانا قوتها بتعتمد على إيه؟ تعتمد على عدد ذرات الأكسجين الحرة قوة الأحماض الأكسجينية تعتمد على عدد ذرات الأكسجين الحرة الغير مرتبطة بذرة الهيدروجين ناخد أي مثال عنصر فوسفور في داخل حمض H3PO4 ده اسمه حمض ايه؟ ارسو فوسفوريك حمض الفوسفوريك بنقول عليه خليه ارسو فوسفوريك الحمض ده قوي ولا ضعيف ولا متوسط حمض الارسو فوسفوريك دوت انا بقول عليه متوسط عرفت ازاي بص للرمز قبل ما نشرحه كيميائيا ثلاثة هيدروجين واربعة اكسجين الفرق بينهم ذرة اكسجين واحدة تبقى في ذرة اكسجين واحدة ايه حرة ولو ذرة اكسجين واحدة حرة يبقى الحمض ده ايه متوسط اوعى تنسى معايا ان لو انت حسبت لاي حمض ما لقيتش ولا ذرة اكسجين حرة يبقى الحمض ده ضعيف لو لقيت ذره واحده بس يبقى الحمض ده متوسط لو لقيت ذرتين يبقى الحمض ده قوي زي حمض الكبريتيك ثلاث ذرات يبقى الحمض ده قوي جدا طب بتيجي نفهم كيمياء يا استاذ مش هناخدها كده وخلاص H3PO4 امشي حسب القاعده اللافلز الفسفور ثلاثة هيدروجين تتحد مع ثلاث ذرات اكسجين تديني ثلاث مجموعات هيدروكسيل فاضل كام ذره اكسجين حره لسه انا قايل انا واحده بس يبقى الحمض ده فعلا ايه متوسط ما انا كاتب لك عليه متوسط في ذره اكسجين واحده حره يعني ايه ذره حره يعني لم تتحد مع الهيدروجين اتحد مع ذره العنصر اللافلزي ال OH 3 هذا الحمض حمض ارسوفوسفوريك ثلاثي الهيدروكسيل يحتوي ذره اكسجين واحده حره نشوف مثال تاني عشان تفهم اكتر HClO4 اسمه حمض البيروكلوريك هذا الحمض اقوى الاحماض الاكسجينيه قوي جدا ليه قوي جدا الكلور طلعه بره H و O4 يبقى دي ال OH بس عملت مجموعه هيدروكسيد واحده في معايا كام اكسجين حر دلوقتي ثلاثة انا بقول عليه اكسجين حر ليه اقصد ان عدد ذرات الاكسجين دي لم ترتبط بالهيدروجين دي عدد ذرات اكسجين نسميها اكسجين حره مرتبطه بذره اللافلز فالحمض ده بيكون قوي ايه جدا يبقى دي احماض اكسجينيه يبقى عرفنا دلوقتي الاحماض الاكسجينيه بتعتمد على ايه عدد ذرات الاكسجين الغير مرتبطه بالهيدروجين اسميها اكسجين ايه حره مرتبطه بذره اللافلز ترتبط بذره مين اللافلز عدد التاكسد ازاي بحسب عدد التاكسد سهل قوي عندك المجموعه الاولى اتفقت معاكم من شويه موجب واحد اي عنصر المجموعه الاولى يجي لك عوض عنه بموجب واحد الثانيه موجب اثنين الثالثه موجب ثلاثه خليك في السبعه بقى سالب واحد طيب عندنا سوبر الاكسيد الاكسجين عنده خمس حالات تاكسد في جزيئه بكام بصفر مع اي عنصر داخل الجزيء بصفر O2 بصفر طب الاوزون O3 بصفر طيب طيب عدد التاكسد بالنسبه لعنصر الاكسجين عنصر الاكسجين اساسا بيكون في الاكسيد العادي بسالب 2 في فوق الاكسيد سالب 1 في سوبر الاكسيد بيكون سالب نص الحاله الوحيده اللي بيطلع فيها الاكسجين موجب 2 في فلوريد الاكسجين فلوريد ايه الاكسجين اشمعنى لان الفلور اعلى سالبيه ازاي بحسب عدد التاكسد بسرعه كده عشان وقتنا جري بسرعه طبعا احنا محتاجين مراجعه تاني لو في وقت تاني الحصه الجايه ان شاء الله هنراجع مع بعض برضو عشان الامتحانات وبعدين نكمل لطلبه ثالثه ثانوي المنهج بتاعهم باذن الله مع مراجعه في الترم الجديد لطلبه ثانيه ثانوي اللي هياخدوها في جزئيه الكيمياء. انا عندي تفاعل زي كده آه ناخد مثلا نيتروجين زائد اكسجين اداني اكسيد نيتريك قال لي وضح الاكسده او الاختزال وضح الاكسده وضح الاكسده او الاختزال الاكسده يعني فقد الكترونات يعني زادت شحنه موجبه انا بعمل ايه N 2 بدايه الجزيء عندي N 2 طلع ايه الناحيه الثانيه NO في اثنين يا استاذ سيب سيب الوزن معايا في حساب عدد التاكسد الاو 2 اصبح ان او عاوز اعرف مين اللي حصل له اكسده مين حصل له اختزال نيتروجين جزيء مع نفسه يبقى ده على طول بكام بصفر طيب طلع ايه الاكسجين كلنا عارفين اللي هو بكام بسالب 2 يبقى النيتروجين نفس الرقم بس باشاره مخالفه موجب 2 من صفر لموجب 2 يبقى حصلت عملية أكسدة يبقى ده كان عامل إيه مختزل الشحنة الموجبة زادت زادت الشحنة الموجبة يبقى دي أكسدة الناحية الثانية الأو2 يعني عنصر مع نفسه بصفر طيب النيتروجين أنا لسه مطلعه بموجب 2 يعني ده موجب 2 يبقى الأكسجين معانا وإحنا حافظينه سالب 2 صفر بقي سالب 2 قل يبقى دي عملية إيه اختزال يعني عامل مؤكسد طبعا ممكن نحفظ من هنا تعريف الأكسدة وتعريف الاختزال الأكسدة عملية فقد إلكترونات ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة الاختزال عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص في الشحنة الايه الموجبة من صفر لسالب 2 في الشحنة الموجبة إيه قلت كده احنا عملنا النهاردة مراجعة سريعة الوقت جري بينا بسرعة الحمد لله بفضل الله آه طيب معانا لسه وقت تاني إن شاء الله نكمل الوقت في اسئله كتيره جدا في الاكسده والاختزال برضو انا مش عاوزك تنسى تحضير نلحق كده وقتنا تحضير حمض النيتريك وتحضير النشادر تحضير حمض النيتريك وتحضير ايه النشادر الاكسده والاختزال اي معادله يجيبها لك طويله معاك هيحدد لك العناصر اللي موجوده يقول لك وضح الاكسده والاختزال لعنصر كذا زي المثال المهم جدا اللي في كتاب المدرسه بتاع كرومات البوتاسيوم للحديد والكروم كرومات البوتاسيوم مع ايه كلوريد حديد ثنائي مع حمض اتش سي ال طبعا التفاعل الطويل اللي معاك ده سهل جدا الكروم كان اختزال وكان الحديد عمليه ايه اكسده برضو من ضمن الاسئله اللي بتتكرر معانا في آآ آآ الامتحانات والطلبه بتتلخبط فيها بالنسبه لمستويات الطاقه مستويات الطاقه الرئيسيه متساويه في الطاقه ولا مختلفه في الطاقه متساويه في الطاقه لا مختلفة في الطاقة اختلاف كبير مستويات الطاقة الفرعية مختلفة في الطاقة اختلاف صغير الأوربيتالات لنفس المستوى متساوية في الطاقة متساوية في إيه؟ في الطاقة الحمد لله إن قلنا السؤال ده وقتنا جري إن شاء الله بعون ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحفظكم جميعا ونقدر نرفع إيه شأننا إيه وتكونوا استفدتوا بالعلم بتاعنا وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته